للعيد معكم بديارنا والفال طيب يا لا لا لا يا لا يا لا لا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي لا يموت قيوم لا ينام سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب الملحين في الدعاء بل ويغضب على من لا يسأله لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق فالله يكره إن تركت سؤاله فالله يكره إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك واعلم بأن ما كتبه الله لك أو عليك قد كتب في أم الكتاب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة رفعت الأقلام وجفت الصحف وهذا هو القدر المأمور بالإيمان به وهو البند السادس في الإيمان بالله عز وجل ولا يصح إيمان إلا به أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر حديث جبريل يسأل واعلم بأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء واعلم بأنه لا مانع لما أعطى الله عز وجل ولا معطي لما منع واعلم بأن ما شاء الله كان ولو لم يشأ الناس وما لم يشأ لم يكن ولو شاء الناس فأمر الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون واعلم بأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله فهذا هو اللقاء الثالث في اليوم الثالث من أيام العيد في سياق الحديث عن فرحة العيد وتحدثنا في اللقائين السابقين عن الفرح بنعمة الإمهال أن الله أمهلك أمهلك حتى تزيد في حسناتك وحتى تتوب من سيئاتك أمهلك في يوم جديد عليك وربما كانت أعظم أمنية للميت وهو في قبره الآن أن يرجع مرة أخرى إلى الدنيا لكي يتمتع بنعمة هذا اليوم فيركع ويسجد ويصل رحمه ويبر أباه وأمه ويحج ويعتمر ويتصدق ويصالح ويفعل الخيرات لأنه عاين الحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فتحدثنا عن نعمة الإمهال والفرحة بالإمهال ثم تحدثنا عن تاني معاني الفرحة في تاني يوم العيد أمس عن الفرحة بفضل الله وبرحمته ويعني أعيد الآيات مرة أخرى آيات الفرح بفضل الله وبرحمته وسياق الحديث في سورة يونس ثم الفرح بالباطل وسياق الحديث في سورة غافر وإعجاز إعجاز تربوي إعجاز نفسي إعجاز عقائدي لأن القرآن مش إعجاز علمي بس يعني مش إعجاز علمي في القرآن والسنة هو الإعجاز العلمي مشتهر ومشهور عشان عصر العلم يعني وعصر الغطرسة بالعلم والاستكبار في الأرض بغير الحق والعلم والتكنولوجيا والزراير والمفاتيح والفضائيات والشاشات فاشتهر الإعجاز العلمي إنما القرآن كل حرف في كل آية في كل سورة نظم معجز إعجازه من إعجاز الخالق لأنه كلام الخالق جل وعلا كلام الخالق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه آياته أحكمت ثم فصلت أحكمت خلي بالك من الكلمة ومن اللفظة ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير تصدر سورة هود فالإعجاز في القرآن كتير جدا يعني كل ما تقرأ القرآن تلاقي إعجاز كل آية كل حرف كل سورة كل توجيه كله إعجاز يعني الإعجاز في سورة يونس قد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم خلي بالك المخاطب هنا قريش وهو من باب خطاب الخصوص الذي يراد به العموم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم بخاطب قريش يعني اللي عنده النبي عليه الصلاة والسلام ووقفوا في درا... بضراوة أمام دعوة التوحيد قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون وقلنا إن خير مما يجمعون من حطام الدنيا واللفظة القرآنية على إطلاقها اجمع مال عيال جاه منصب عشيرة أرض أرصرة في البنوك مما يجمعون بقى وخير مما يجمعون من حطام الدنيا منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين فضل الله ورحمته خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح خلي بالك الآية ديت آية أنا بعتبرها آية مظلومة يعني ايه آية مظلومة في آيات مظلومة كتير يعني آية أسيء فهمها فظلمت ظلمت لأنها بتستهلك في مناسبات دنيوية تستهلك في افتتاح محل تستهلك في عقد زواج أيوة نعم تستهلك في تجارة تستهلك في نجاح دراسي آه هو طبعا في فرح آه بس مش ده فضل الله ورحمته زي ما هبين دلوقتي إذا كان في الوقت بركة يعني. ليس هذا وفضل الله ورحمته وده مش فهمي أنا ده فهم سلف الأمة وعلى رأسهم رسول الله اللي ربى عمر بن الخطاب على هذا الفهم وقالوا في واقعة مشهورة واقعة مشهورة قال له لا مش دي فضل الله ورحمته إنما الناس بتستخدم فضل الله ورحمته اللي هو الإسلام أساسا اللي هو الموعظة والهدى وشفاء الصدور بتستخدمه في الوسائل الدنيوية اللي هي أساسا حطام الدنيا إيه زواج إيه تجارة إيه نجاح دراسي إيه لا يقال في هذه الآية هذه الآية خاصة فقط بفضل الله ورحمته المذكور في سورة يونس بالإسلام لقد أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أزلنا الله ده فهم عمر وال- والأثر مضطرين نقوله بقى عشان نكمل المعنى أنا كنت عايز أسيبه لآخر الحلقة بس مضطرين نقوله عشان الاستهلاك ال- ال- اليومي و- و- في- في آية مظلومة فعلا مش دي بقى فضل الله ورحمته آه، لا الزواج آه، ولا الفرح بالزواج ولا بالتجارة ولا بالنجاح الدراسي ولا كلام من ده كل دي دنيا مين اللي قال لي هذا الكلام عمر رضي الله عنه مش بنقول بفهم سلف الأمة الناس بتزعل قوي من السلف وبعض الناس بيجي لها حساسية كده وارتكارية لما نقول السلفية والسلفيين السلف عز هذه الأمة وشرف هذه الأمة وأعلم الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم آه، الأثر في ابن كثير الأثر في ابن كثير أنا عايز أذكره بسرعة كده عشان نفهم القضية بسرعة برضه ولا تلتبس الأمور ولكي لو نتهم أيضا أن احنا بنفتئت أنا, ما- أنا لا أفسر أنا أنا من المساكين ولكني أذكر قولة عمر لما قدم خراج العراق إلى عمر أنا عايزك بالله عليك تفتح القلب لل- للأثر ده أثر في ابن كثير رواه عقبة بن الوليد عن صفوان بن عمرو قال سمعت أيفع ابن ابن ال- عبد الله الكلاعي يقول أنا ذكرت الإسناد برضو علشان تطمئن ونحن أمة الإسناد أمة قال فلان عن فلان عن فلان أمة الرجال إحنا أمة الرجال اللي بنعتز بهذا العلم يعني بنعتز بعلم الرجال وده أصح علم على وجه الأرض وأصدق علم على وجه الأرض علم الرجال أو علم السند اللي بتختص به أمة الإسلام الأثر رواه ال- عقبة بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن أيفع ابن عبد الله الكلاعي وصفوان بن عمرو في ال- في الأثر بيقول سمعت أيفع يعني سمعت دي يعني درجة من الصحة والتوثيق عالية قوي قال أيفع ابن عبد الله الكلاعي لما قدم خراج العراق إلى عمر أيام العز يعني أيام ما كانت بيجي الخراج والغنائم و- فأخذ عمر يعد الإبل فوجدها كثيرة ف- فقال مولاه خرج مولاه يعني عمر ومولاه فقال مولاه هذا من فضل الله ورحمته فقال له عمر كذبت ليس هذا فضل الله ورحمته المذكور في سورة يونس فضل الله ورحمته علينا ابتداء هو الإسلام أعتقد القضية وضحت أوي كده دي غنائم غنائم يعني إيه يعني تمكين يعني عز يعني سلطة وصل للسلطة والتمكين بس ده مش فضل الله ورحمته ده فهم عمر ده فهم السلف فهم السلف ان فضل الله ورحمته علينا ابتلاء الاسلام وعلى فكره تاويل ابن عباس ومعه مجاهد وقتاده آه، والسدي وابن عباس قالوا ان فضل الله ورحمته في سوره يونس هو الاسلام والقران اقول تاني نقول تاني نقول تاني عشان آه، نفهم ونصحح المفاهيم نصحح المفاهيم ان فضل الله ان فضل الله ورحمته ابتداء هو الاسلام ده الكلمه اللي قالها مين اللي قالها سيدنا عمر رضي الله عنه لابي عبيده فاكرين طبعا الاثر مشهور لما هم داخلين بيت المقدس وقال له ت- وكان على عمر ثياب مرقعه وكده فقال له لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لقد أعزنا الله بالإسلام يبقى العز مش بالتمكين فضل الله ورحمته مش بالتمكين في الأرض فضل الله ورحمته مش بالغنائم فضل الله ورحمته مش بالدنيا فضل الله ورحمته نفرح بالدنيا باعتبارها وسيلة من وسائل تعبيد الناس لرب الناس عز وجل فعمر لم يغادر هذه القضية طوال حياته إن عزه الحقيقي وفضل الله ورحمته الحقيقية هي في الإسلام والقرآن إنما ديت وكأن عمر يقول دي غنائم دي دنيا دي شهوات عاجلة دي حاجة فانية دي حقيرة ده ربنا بعتها لنا كده بس يعني ايه آه نعم من نعم الدنيا بس مش فضل الله ورحمته لأن فضل الله ورحمته المأمور بالفرح بها انك تفرح بس بالإسلام إنما, إنما تفرح بالتمكين لا تفرح بالتمكين لا إلا باعتبار هذا التمكين وسيلة لتحقيق الإسلام والتوحيد والعبودية لله عز وجل إذا لم يكن هذا فخلاص تمكين إيه وبتاع ده يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي إيه ملكه من يشاء ويؤتي ده سورة البقرة يؤتي الملك من يشاء ده آل عمران بقى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير ولذلك روى أبان عن أنس قول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شكى الفاقة جعل الله فقره بين عينيه إلى أن يلقاه أنت بتشتكي الفقر بعد أن هداك الله للإسلام وعلمك القرآن تشتكي الفقر ايه العقوبة العقوبة ان جعل الله فقره بين عينيه حتى يلقاه الاسلام هو الدين يعني اللي عاملينه مادة مادة مش مادة مجموع مادة نجاح وصول بس مع ان المفروض الدين مش مادة مجموع بس ايه المصيبة دي ما هذه الطامة الكبرى ما هذه المصيبة مادة نجاح وسقوط مش مهم يعني العيل بي بالليل بي بيقرا خمس ورقات كده الولد يعني من ولادنا خمس ورقات يدخل يجاوب على شوية أسئلة ينجح فيها يعدي ما تخشش في المجموعة المجموعة طبعا إنجليزي وفرنساوي وكيمياء وفيزياء طبعا علوم عشان يبقى عالم وهو أجهل الجهل يبقى فضل الله ورحمته فين بقى احنا المؤمنين بقى دي لما يكون الدين مش مادة مجموعة ها مادة نجاح وسقوط فين فضل الله ورحمته المؤمنين به احنا بنضحك على نفسنا يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر هم؟ وما هم بمؤمنين آية تخلع القلب من مكانه ذلك لمن كان له قلب يعني يخادعون الله لأن هم بيقولوا أمنا بالله وباليوم الآخر وينفي الله عنهم صريح الإيمان ليه ما هو بيقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقولوا احنا مسلمين وموحدين ومتبعين و يجوا للدين الله طب ما الدين ده احنا عايزين نرجع تاني نربي ولادنا تاني على القرآن والسنة بفهم السلف ومش بقول يعني العلوم الدنيوية ديت يعني نسيبها ورا ظهرنا ولا يبقى لها يبقى مختص بها الكفرة والملحدين لا أنا بقول بس الأولوية الأولوية بس إن ربيهم الأول على الهادي قرآن والسنة بفهم السلف وبعدين تيجي العلوم التانية ها متبوعة وليست تابعة متبوعة وليست تابعة دي هنوضحها إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير اللي كنا بنتحدث قبله عن مدلول فضل الله ورحمته عند السلف ازاي فهم عمر مش دايما نقول القرآن والسنة بفهم سلف الأمة ما هم دول أقدر الناس أن يفهموا عن الله ورسوله أقرب العصور زمانا ومكانا ده لو سمعوا من فهم النبي عليه الصلاة والسلام فسيدنا عمر يقول للمولى بتاعه يعني المولى بتاعه بفاكر ان دي فضل الله ورحمته قال هذا من فضل الله ورحمته لما اقول الاثر تاني عن عقبة بن الوليد عن صفوان بن عمرو قال سمعت أيفع ابن عبد الله الكلاعي والأثر في ابن كثير وقراها في تفسير سورة يونس لما قدم خراج العراق إلى عمر أخذ عمر يعد الإبل فوجدها كثيرة فقال الحمد لله رب العالمين نعمة نعمة فقال مولاه هذا من فضل الله ورحمته قال كذبت هو ده تحمد ربنا على نعم نعمة الزواج نعمة فتح محل نعمة نجاح في الثانوية العامة نعم نعم اه بس مش فضل الله ورحمته فضل الله ورحمته المأمور بالفرح بها في سورة يونس أوله وفسره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومعه مجاهد وقتادة والسدي وطبعا كل دول مفسرين عظام للقرآن كل المجموعة من السلف قالوا إن فضل الله ورحمته هو الإسلام والقرآن يبقى ده القائد المتبوع يتبعه أو يتبع وراه كل حاجة الإسلام يتبع ولا يتبع أحدا الدنيا بقى بشهواتها برغائبها بالسلطان بالجهل بالمناصب بالأموال بالعقارات بالأبراج بالسواحل بال... كل ده تابع نعم نعم نعم نعم نعم هي نعم هي نعم ولكنها تابعة لفضل الله ابتداء انت مسلم موحد متبع لقرآن وده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام ورب عليه الصحابة مش النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الدنيا ولا احنا بننسى ولا لما بتيجي نتكلم في الأثار, في الأثار دي يقوم واحد سايبك كده وماشي وبيتهيأله انت بتتكلم اي كلام مش ابو الوليد قعد قدام النبي عليه الصلاه والسلام الكلام اللي قعدنا نخطب فيه ونتكلم فيه محاضرات سنين طويله وقال له اذا كان ما بك ملكا ملكناك يعني انت عايز اكتر من كده ايه وان كان ما بك مرض جبنا لك الطب وان كان وان كان وان كان مفاوضات سياسيه وابو الوليد قاعد وحاطط ايديه وراه كده وبيكلم النبي عليه الصلاه والسلام والنبي ما بيردش فقال له أفرغت أبي الوليد الأدب النبوي العالي أنت خلصت كلامك أنا لا عايز ملك ولا أنا عايز كذا وبتاع واتكلم إيه رد عليه بالقرآن ما قعدش قدامه في توك شو ولا قاعد يتكلم ساعتين ما يقولش فيهم لا آية ولا حديث ما هي توك شو كده حتى مفكرين إسلاميين وحتى مثقفين إسلاميين وأعضاء مجلس الشعب الإسلاميين وكل حاجة ويقعدوا يتكلموا في المفاوضات وفي التوك شو وما فيش آية ولا حديث طب ما تتعلموا من النبي لما جه أبو الوليد يفوضه مفاوضات سياسية إن كان ما بك ملكا ملكناك النبي بدأ الحديث معاه بالقرآن بداية سورة فصلت مش كده ولا لا لغاية فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود الله يبقى النبي اختار الأول إيه اختار أن يدعو إلى الله بإيه بالتوحيد والإيمان باليوم الآخر طوال 13 سنة ومش مهم الملك الوقت الملك هايج وجيه الملك فتحوا نصف الدنيا في نصف قرن على الفهم ده بالقرآن مش ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا هدي مين هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام يبقى فضل الله ورحمته ابتداء هو الإسلام والقرآن قالها عمر وداخل بيت المقدس وعلموا الصحابة علموا علموا الصحابة بعد كده حتى ان ربعي بن عامر حتى القصة المشهورة بتاعنا لما دخل على رستم عشان برضه بنتكلم في الفرح بفضل الله وبرحمته وبعدين هنتكلم بعد كده عن الفرح بالباطل اللي هو آيات سورة غافر ده قصة تانية خالص إن شاء الله في حنة فلما ربعي بن عامر المتربي في المدرسة المتربي في المدرسة وداخل بقى على رستم ورستم قاعد في البيارق والنمارق والكراسي الموشاه بالذهب والفضة بقى ملك من ملوك الفرس بقى بس بيعبدوا النار من دون الله يبقى تحت الأقدام على طول في مفهوم ربعي بن عامر ولذلك ربعي بن عامر يعني رضي الله عنه وأرضاه دخل على السجاد وقام رابط ال ال- ال- الحبل بتاع الحصان بتاعه زي ما بتقول الروايات في سرية من سواري الايه القصر ودخل بقى الروح بتاعه وقعد ايه يخرق به السجاد العجمي ما هو انا انا بس بلتقط الصورة دي وكأنه يخرق الحضارة النجسة التي تعبد النار من دون الله تحت الأقدام ولاقل بجلبية مقطعة يعني بجلبية ما هو أعرابي آه، لا لا اختار بدل ولا اختار آه، سيارات فارهة ولا بس هو معتز بالإسلام ولذلك كان ال- رستم قدامه زي الذبابة كده وهو اللي بيعتز بالإسلام بيعتز بالتوحيد بيقدر الله حق قدره بيستحضر عظمة الله في قلبه يبقى اللي قدامه بعوضة أو ذبابة مفيش وأخذ إيه بالرمح كده وكأنه يخرق بالسجاد العجمي آه، الحضارة التي تعبد النار من دون الله آه، لم يخطف بصر ربعيا لم يخطف بصر ربعي ابن عامر النمارق ولا البيارق ولا الجنود ولا ال... ولا الكراسي الموشاه بالذهب والفضة كل ده ولا شافه ما شافش حاجة خالص فكرك ايه باللي ما شافش حاجة خالص دي بالهدهد هنقوله دلوقتي ان شاء الله ما شافش العرش بالقيس ولا عرش سليمان شاف عرش الرحمن بس قادر عيد بن عامر اللي اتربى في المدرسة فالراجل بيقول له انت اللي جايبكم ايه هنا انتوا جايبوا إيه؟ فقال له ان الله بتعثنا الله ده فرحان قوي هو ده الفرحة الحقيقية مش انا انا جاي من عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا ده ان الله على طول هو عارف المهمة وفاهم القصة ان الله بتعثنا عشان نستعمركم عشان ننهب ثرواتكم زي الاستعمار الحديث ما هو الاستعمار الحديث بيفتح البلاد آه، وي- وينهب ثروات الشعوب ويسرقهم وبيقتل الأطفال ويستحيي النساء وكده يعني إنما المسلمين لا ولذلك كان كلام ابن ربع بن ربعي بن عامر كلام محدد كلام محدد إن الله ابتعثنا عشان نستعمركم لا إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبودية الناس إلى عبودية رب الناس ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة كلام يكتب في مجلدات رسالة المسلمين للعالم مش رسالة استعمارية ولا فتحوا البلاد بالسيف ولا بالحروب إطلاقا ده فتحوا القلوب بالقرآن وفتحوا القلوب بالمعاني دي فتحوا القلوب عشان الناس تؤمن بالله طيب لما يقف قدام الدعوة إلى الناس دعوة الناس إلى رب الناس فتقف القوة الأرضية عشان تمنع هذه الدعوة لا تهاجم بقى وتحارب يبقى أنا زي ما قال آه، آه، شيخ آه، من المفسرين القديم قال أنا بعرض ال- البضاعة بتاعتي في البترينة ده دعوة الإسلام يعني بيفسر إن الإسلام ما انتشرش بالسيف ولا حاجة فبقول أنا بها- بعرض البضاعة بتاعتي في البترينة وبخلي الناس واقف كده عشان الناس تتفرج عليه اللي عايز يشتري اهلا وسهلا مش عايز يشتري اهلا وسهلا أو اهلا وسهلا يعني ايه يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ما يجيش حد بقى من ورايا يكسر الازاز بتاع الباترينا ولا يحرق الباترينا يقول يلا مش- مشي ولا لا مش همشي بقى انا ساقاتل دون ان يقف الناس فيسمعوني هي ديت الفتوحات ببساطه شديده هي دي الفتوحات الإسلامية ببساطة شديدة لم تفتح إلا بهذا المنطق خلوا بيني وبين الناس وبعدين الناس ما فيش جبر بقى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنما ما تهاجمنيش ولا تقتلني ولا تعزلني ولا تحرق بضاعتي علشان أنا بقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فربعي بن عامر اتربى في المدرسة فعرف ان العزة الحقيقية مش في لبسه لان لبسه كان مرقع وماشي حافي و... واعرابي عادي جدا جدا العزة الحقيقية في الاسلام وفي دعوة الاسلام وده اعظم ما يمكن ان تصل اليه اخي الحبيب من سموه ان تدعو الى الله على بصيره وأن تبلغ عن الله ورسوله ده مقام عالي جدا جدا جدا وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وصف النبي بالعبودية والعبودية دي أرقى مقام يمكن أن يصل إليه إنسان إن الله ابتعثنا يعني العزة بالإسلام قبل ما اقول الاستعلاء بالاسلام والاستعلاء بالدين والعزه بالدين مش بحطام الدنيا الفاني الرخيص الزائل لابد اذكر الهدهد الموحد لانه الهدهد الموحد يعني مدرسه في التوحيد زي ربعي بن عامر كده فتفقد الطير فقال ما لي يرى لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد يعني حاجة بسيطة كده فقال أحط بما لم تحط به يا سلام حينما يملأ التوحيد القلب ويتمكن التوحيد الخالص من سويداء القلب فتكون القوة وتكون الشجاعة ويكون الثبات يقف هذا الهدهد الذي لا يكاد يرى يقف أمام الملك النبي سليمان أو النبي الملك سليمان لأن سليمان أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فاستجاب الله له ولذلك فإن أحدا بعد سليمان لن يصل إلى ما وصل إليه سليمان من ملك لأن الله استجاب له سليمان ملكه يعني مش البشر لا ده البشر والجن والإنس والطير وعلم منطق الطير وقصة طويلة ليس هذا مجالها ملك ممكن نبي مرسل وقاعد على عرشه والهدهد واقف كده لا يكاد يرى في مملكة سليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل وبعدين الطير فالهدهد قال أحط بما لم تحط به ما هو ده قوة التوحيد قوة معرفة الله عز وجل يقول أحد الدعاة المميزين يعني إن معرفة الناس بالله معرفة غامضة غامضة يعني اه ربنا ربنا موجود ربنا الله موجود يعني انما المعرفة الحقيقية بالله لا تتمكن من قلب الا اذا كان هذا القلب كالجبال الرواسي ليه لانه متصل بمن بمالك الملك وذو الجلال والاكرام آه يعني الله عز وجل الذي خلق السماوات بنجومها وابراجها واقمارها وشموسها وخلق, وخلق الأرض بجبالها وأوديتها وأنهارها وبحارها وهوائها وإنسها وجنها ونباتها الملك قلب ده متصل بالملك فيقول الهدهد أحط بما لم تحط به يا أنا الهدهد الضعيف الوهنان وأنت الملك بالجنود دي كلها ما عرفش اللي أنا عرفته أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ والنبأ هو الخبر الخطير يعني حاجة مصيبة حاجة مصيبة بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه بلوى تقيلة مصيبة في عالم الدنيا إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم اللقطة بتاع الهدهد عايز أخد منها بس دي خطبة في التوحيد آه، يعني خطبنا بفضل الله علينا فيها يعني مئات المرات إنها بنود التوحيد آه، فيها واضحة جلية كالشمس في ضحاها وهدهد بيتكلم بالفطرة آه، على التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها بس كلام عالم بالله عز وجل وعارف بالله عز وجل اللقطة هنا ايه ان هو كان جاي من عند عرش بلقيس وهو واقف الان امام ايه امام عرش سليمان ولكنه ولكنه لم يرى عرش بلقيس ولم يخطف بصره عرش سليمان وانما الذي رآه حال الحقيقه هو عرش الرحمن جل وعلا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هذا الهدهد الموحد كان سبب في أن أمة كافرة دخلت الإسلام تذكرت وأنا أقرأ قصة ربعي ابن عامر اللي كان فرحان بالإسلام والقرآن وقصة الهدهد اللي كان فرحان بالتوحيد وبالإيمان وأتذكر اللي راحوا أوروبا في القرن التسعتاشر كانوا بعتوا شوية جاليات مصرية كده في أوروبا آه، مش هذكر الأسماء طبعا فجم آه، بوجوه غير الوجوه وقلوب غير القلوب وقالوا كلام خطير جدا قالوا احنا عايزين نتعلم الرقص وعايزين نعلم ان الستات عندنا والرجاله الرقص لان الرأس الغربي ده بيسمو بالروح بيسمو بالروح وقالوا لا مناص من أن يعني نؤمن بحضارة الغرب وبكل ما فيها حتى النجاسات التي في أبدانهم والالتهابات التي في صدورهم ايه القرف ده يعني حتى الخمرة والنسوان والشذوذ والإيدز اه احنا ما فيش عندنا مفر إلى هذا الطريق نمشي في طريق الغرب حذو القذة بالقذ دول المفكرين يعني دول يعني المثقفين اللي هم جهلة المثقفين دول اللي هم آه اتخ... يعني خطف أبصارهم البريق اللي في الغرب وحضارة الأزرار وال- واللي الناس مبهورة بها برضو واحنا احنا أمة العلم وأمة التقدم بس إذا كانت حضارة مستندة للشرك لابد أن ندوسها بالرمح والأقدام كما داسها ربعي بن عامر انما حضارة سليمان نتكلم عليها وحضارة سليمان برضو وصلت الى شأو بعيد جدا في العلم بس العلم المستند لايه للتوحيد اما حضارة عاد اللي هي قالوا من اشد منا قوة فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة ربنا خسف بهم الارض ولما فرح قارون بمتاع الدنيا الرخيص خسف به الارض وهكذا يعني القصص القرآني مليء بهذه المعاني الجليلة بكلمنا عن الفرح بالإمهال بنعمة الإمهال وكلمنا عن الفرح بفضل الله وبرحمته مفهوم مفهوم الفرح بفضل الله وبرحمته ونسأل الله تبارك وتعالى أن تضمنا لقاءات أخرى لكي نتحدث عن الفرح إن الفرح في القرآن كتير جدا في فرح آه، بحطام الدنيا وفي فرح بالمال وفي فرح بالحضارة وهكذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل عام أنتم بخير ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذه الأيام الفاضلة علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والنماء اللهم ردنا والأمة إلى دينك ردا جميلة ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا حبايب بوجودكم ويا القرايب محلى ليالي العيد مع